بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ناخد تاني موضوع في في الماء الحي المرة دي هنركز على سفر الرؤيا بصوا احنا هنمشي ورا المية بس في سفر الرؤيا الرؤيا برضو مليانة مية لأن الرؤيا ببساطة كتبها يوحنا وهو مشتاق يروح السماء يوحنا كان عجز قوي وكل اخواته التلاميذ راحوا السماء من بدري ومنفي فيعني محبب عليه يروح للمسيح بقى لأنه من بدري نفسه يروح للمسيح هو بيحب ربنا جدا ده الحبيب يعني أكتر واحد كان مشتاق يروح السماء آخر واحد دخل السماء زمنيا يعني وبين قوي مثلا حتى في رسالته الأولى رسالة يوحنا الأولى لما يقول الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون ولكننا نعلم أنه متى أظهر سنكون مثله لأننا سنراه كما هو وكل من عنده هذا الرجاء شوفوا يبقى الرجاء إيه إن إحنا نشوفه بقى كل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه يعني كل اللي مشتاق يشوف المسيح بعينيه عمال يجهز روحه لليوم ده فيوحنا الرائي لما نفي والبعض بيقول اتحرم من دوره كرئيس كهنة في القداسات وكده ربنا متعه بالرؤية السماوية كتعويض عن وقفة المذبح اللي هي حياة أي كاهن أو رئيس كهنة إنما من ضمن الأسرار اللي في الرؤية حكاية المية مية مغرقة الرؤية برضه نبتدي برؤية واحد رؤية واحد ده منظر المسيح على العرش يعني اتفتحت الرؤية كلها بمنظر جميل قوي المسيح له المجد على عرشه ودي الصورة المشهورة اللي احنا بنشوفها في حضن كل كنيسة في الشرقية بتاعت الكنيسة اللي بنسميها حضن الآب دايما المسيح البنتقراطور قاعد على العرش والأربع كائنات غير المتجسدين وربوات ملايكة ساعات تلاقوا نهر طالع من تحتيه كل ده مغشوش من رؤية واحد وحسقيال واحد وهكذا إنما إحنا مش هنمشي مع غير ورا المية فهنفتح رؤية واحد عدد 12 يقول إيه فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان تعبير شبه ابن إنسان ده يوحنا غشه من مين؟ من دانيال دانيال أول واحد قال التعبير ده قال أنا شفت مع السحاب شبه ابن إنسان جاي هيقدموه هو تقدمة للآب هو ذاته هيبقى تقدمة ملكوته لا يزول إلى الأبد فاللي استخدم تعبير شبه ابن الإنسان ده كان دانيال فيوحنا قال نفس التعبير يبقى ربنا يسوع طبعا متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب ورأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض كالتلج وعيناه كلهيب نار كلها أوصاف جميلة قوي يعجز اللسان عن وصف جمال المسيح إنما كلها رموز لحاجات في المسيح الشعر الأبيض إشارة للأزلية والأبدية العينين اللي زي لهيب نار كلها حب إلهنا نار آكلة إنما كمان فيها دينونة للأشرار متسربل إلى الرجلين يعني متغطي بمجد من كل حتة متمنطق بسدي بمنطقة من ذهب إشارة العهد القديم والعهد الجديد كلمة ربنا زي الذهب رجلاه شبه النحاس النقي يعني رجليه عدت في النار عشان يوصل لهذا المجد فقبل المجد كان في صليب وكان في فداء وكان في نار محميتان في أتون يعني النحاس لما يتحمى في النار قوي يبقى شكله زي الذهب فيبقى بيبرق كده فكأن المسيح مشي في النار دي عشان يوصل لهذا المجد إشارة للفداء العام ما يعنينا بقى الحتة دي إيه وصوته ها كصوت مياه كثيرة غريب قوي الوصف ده ما جاش يمكن في الأناجيل إنما جه في الرؤية صوت ربنا يسوع زي مية كتيرة تفكرنا على طول بالتعبير اللي قاله إن عطش أحد ها فليقبل إلي وأشرب يبقى أنا ممكن أشرب من المسيح من إيه من كلامه من صوته يبقى أول معنى هنا يعني يهمنا إن كل كلمة بيقولها المسيح مية والمية ملهاش آخر صوته كصوت مياه كثيرة يبقى أحد معاني أن المسيح ينبوع الماء الحي أن أنا كل ما أقعد مع الإنجيل بشرب هي ببساطة كده اللي انتوا بتعملوه دلوقتي بتشربوا وانتوا مش دريانين بس بتشربوا ماء حي لأن كلمة ربنا بتدخل العقل والقلب وتغير تظبط الواحد فينا وتقربه من ربنا هو قال كده الكتاب كلمة الله حية ما حي كلمة الله حي هو في كلام حي لا غش فيه غير كلمة ربنا لأنه صوته كصوت مياه كثيرة كلمة كثيرة يعني لا يمكن تخلص كلمة ربنا ما بتخلصش أبدا تقعد مع الإنجيل إن شاء الله ألف سنة تطلع جديد تقرأ نفس الآية اللي أنت حافظها ممكن تلاقي فيها جديد لكل تمام رأيت منتهى أما وصاياك فواسعة جدا يبقى أول إشارة في الرؤية أن حكاية الماء الحي ببساطة إشارة لكلمة ربنا يبقى احنا فهمنا النهاردة معنى أو فكرة بسيطة دلوقتي أن عشان أرتوي بالماء الحي في طريقة أن أنا أقعد مع الإنجيل أحفظ أذاكر أقرأ أفكر أتأمل أكتب أسمع أعمل أي حاجة بس طول ما أنت قاعد كأنك عمال تشرب مية دي طريقة للارتواء هو أنك تسمع صوت المسيح له المجد وإلا هتفضل عطشان طيب نمشي شوية كمان وننط على رؤية سبعة رؤية سبعة يقول إيه بقى على فكرة نظام سفر الرؤية عجيب شوية الرؤية ساعة فوق في السماء وساعة فوق تحت على الأرض الرؤية مش كلها في السماء يعني أول إصحاح كان في السماء مسيح في مجده ينزل اثنين وثلاثة يقول له قول للأساقفة اللي شغالين دول اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس وملاك كنيسة سمرنا وقول له إيه اللي أنت عندك ده ظبط حالك وبعدين يطلع صح أربعة يفرجوا على الملائكة وهي بتسبح بعدين ينزل خمسة تاني يلاقي خبط ورزع في الدنيا فعاوز أقول الرؤية بتخلي المسيحي عين في السماء وعين في الأرض يبص على السماء يشتاق جو جميل قوي المسيح في مجد وتسبيح وفرح عينه على الأرض مش شايفة غير خراب ودمار وحزن ونكد فيبقى بسرعة بيرجع تاني يبص على السماء فالرؤية طالعة نازلة طالعة نازلة طالعة نازلة في الآخر تطلع ما تنزلش آخر إصحاحين يطلع ما ينزلش آخر إصحاحين في الرؤية في السماء بس قفلت على كده ما قفلتش تحت طبعا قفلت فوق فرؤية سبعة أحد الرؤى اللي فوق يعني إحنا بندور على الحاجات اللي فيها مية فبيقول بعد هذا رأيت أربع ملائكة وكده إحنا هنعدي ده كله وبعدين ندخل في آخر سبعة في عدد عشر بيقول إيه شفت ناس ملهاش عدد واقفين لابسين أبيض من كل لسان ومن كل أمة وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين ده شاف الناس اللي في السماء بقى فبيقول ما لهمش عدد ما عرفتش أعدهم خالص طبعا دي حاجة تريحنا يكون في ناس كتير دي تدينا أمل شوية ومن كل لسان ومن كل أمة برضه يبقى مصر ليها نصيب وبعدين يقول إيه لابسين أبيض وماسكين ساعة في النخل فمنتصرين يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ الشيوخ دول 24 أسيس إشارة لكهنوت العهد القديم والجديد والحيوانات الأربعة هم أربع كائنات عجيبة شايلة العرش الإلهي وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله كأنه إيه سمعوا البشر بيسبحوا أم رد هم كمان بالسجود والتسبيح كأنهم في السماء بيربعوا كده قائلين أمين يعني قالوا أمين على كلمة البشر البشر بيقولوا الخلاص لإلهنا يعني كتر خيرك يا رب أنك وصلتنا السماء هي معناها كده يعني لا فضل لنا في خلاصنا الفضل كله ليك الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف المسيح له المجد البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبد على فكرة دي أساس إيه سوق تاتي جو من بيو هي دي أساسها من هنا من رؤية سبعة لك القوة والمجد والبركة والعزة هي دي الأساس فاحنا بنقول مع الملائكة اللي في السماء وأجاب واحد من الشيوخ طبعا هو يوحنا مش فاهم حاجة هو قاعد بيتفرج ومبسوط بس مش فاهم ففي واحد من الشيوخ حب بقى يفهمه فقرب منه كده وقال له مين دول ده واحد من الشيوخ اللي في السماء طبعا اللي في السماء فاهمين ما كلهم مع بعض وقد يكون البعض بيقول واحد من الشيوخ دول يعني واحد من التلاميذ اللي 12 ما كلهم في السماء مفيش غير يوحنا اللي على الارض فيوحنا اللي جاي ضيف انما بطرس في السماء ويعقوب في السماء كلهم سبقوا فيمكن بطرس صاحبه جه قال له ايه من هم ومن اين اتوا دول مين وجوم ازاي فقلت له يا سيد أنت تعلم يعني أنا ما أعرف فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف الحكاية دم ومية يطلع طب أبيض طب الدم يطلع أبيض إزاي ده شغل ربنا غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمون نهارا وليلا في هيكله والجالس على العرش يحل فوقهم يعني هم قدام العرش على طول وربنا ساكن فيهم حالل عليهم وهم ما بيناموش وما بيعملوش غير التسبيح وفرحانين على كده لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم التعبير ده بيعجبني قوي ليه تاخدوا بالكم الخروف يرعاهم هو المفروض ايه الراعي يرعى الخروف المرة دي بيقول الخروف يرعاهم عشان ينبهنا المعنى جميل هو الخروف كفادي إنما هو ذات الراعي وإحنا خرفان لأننا كلنا كغنى من ضلالنا فوإن كان خروف كذبيحة هو ذات الراعي راعي الخراف واللي يهمنا بقى ويقتادهم إلى ينابيع مياه ماء حية يبقى في ذكر المية تاني قال الخروف بيسوقهم ويفسحهم في السماء بيفسحهم فين ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم يبقى في معنى جميل احنا هندوق الماء الحي هنا انما هنستمتع به الى الابد في السماء يبقى طعم الحياة الابدية هندوقها دلوقتي لما بيبقى عندنا سلام لما بنصلي واحنا فرحانين لما نعيش في محبة وطهارة حطينا رجلنا في السماء ابتدينا ندوق إنما استنوا ده لسه كتير ده لما ندخل السماء بقى هي دي الحالة على طول لأن مفيش مية عادية في السماء خلي بالكم المية العادية آخرها الدنيا الجسد الممجد ما, بيش... ما بيعطش ما بيعطش للمية بتاعت السامرية خلاص ما بياكلش أكل الدنيا عشان كده بولس يقول ملكوت السماوات ليس أكلا وشربا إنما هو إيه بر وسلام وفرح في الروح القدس ده اسمه إيه ينبيع الماء الحي فيبقى الخروف هيرعاهم في ينابيع ماء حية ويمسح كل دمع من عيونهم طبعا شيء معز جدا ان المسيح لو المجد يقعد يطبطب عليك بقى كل ما تقول له يا رب ده انا عدى عليا يومين في الدنيا يقول لك طب حقك عليا حقك عليا ويمسح تقول له بس كمان حصل طيب حق ويقف عانى بقى ابديه يعني هيطيب خاطرك هيطيب خاطرك مهما كنت تعبت او وزعلت في الدنيا يبقى في حاجة تاني في ينابيع ماء حي لأن المسيح هو مصدر الماء الحي فلأنه في السماء طبعا هم مستمتعين بالحضور الإلهي إلى الأبد نطلع على رؤية 12 رؤية 12 دي بقى خلي بالكم كل شوية يقول ورأيته ورأيته يعني شاف حاجة جديدة القصة مش رؤية واحدة على فكرة الرؤية يعني مجموعة من الرؤى ورا بعض المرة دي شاف حاجة انتوا عارفينها طبعا في الشرح شاف امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها و12 كوكب وعرفنا من التسبيحة أن دي إشارة للعذراء المتسربلة بحضور المسيح فيها شمس البر وال12 كوكب تحت رجليها بياخدوا بركتها ويوحنا المعمدان القمر اللي يعني انعكاسه من الشمس لأنه صديق العريس فواخد مكانه لوحده حاجة عز والبعض يقول دي الكنيسة تمشي كنيسة برضه مليانة بالمسيح شمسها وبعدين هيحصل ايه آه وهي بتولد يطلع تنين تنين يبقى الشيطان الشيطان ده عنده رؤوس وعنده قرون وعنده شيطان وبعدين التنين عدد أربعة وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت فولدت ابنا طبعا المسيح ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم هو الراعي هو الخروف بعصا من حديد قالت عليه في مزمور اثنين واختطف ولدها إلى الله يعني بعد ما خلص المأمورية بتاعته الفداء والقيامة قعد على العرش في السماء مسيح له المجد طب والمرأة اللي هي كنيسة بقى اللي أمنا أمنا العذراء رمز للكنيسة هنا الكنيسة لسه على الأرض طب هيحصل إيه المرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولوها 1260 يوم شهر الحياة الكنيسة على الأرض أنا كله عاوز أوصل بقى إيه ونط نطة بسرعة لغاية عدد 13 يقول بقى إيه الملاك ميخائيل نزل عشان يحمي الكنيسة فبقى الملاك ميخائيل جابها والتنين العفريت ده جابها والملاك ميخائيل بملائكته والشيطان بشياطينه وعمالين يخبطوا في بعض إنما الملاك بينتصر فيقول لما رأى التنين الملاك ميخائيل مسكه رزعه في الأرض رزعة جامدة كده بقى بقى بالفداء يعني طرح إلى الأرض اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم دايما إشارة أن الكنيسة طايرة الكنيسة الحقيقية طايرة مش لامسة الأرض لأنها فرحانة بعريسها ومخها في السماء قلبها في السماء المسيحي دايما تحسه كده إيه بيلمس الأرض لمس لكن هو مش مش قاعد في الأرض يعني لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زمان وزمانين ونصف زمان من وجه الحي عملت الحية حتة حركة بقى إيه فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء المرة دي المية طالعة من فين من الحي أنا لغاية دلوقتي شغالين مية من المسيح ينبوع الماء الحي وفاهمين انه دي كلمة ربنا وروح ربنا ونعمة ربنا وعز ربنا والشغل ربنا لا ده في مية تاني طالعة من الحي وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر يبقى خلي بالنا طول ما احنا عاوزين الماء الحي هنلاقي تحت رجلنا بيطلع مية سرسوب مية كده مش هو في مية مش بتاعة المسيح عاوزة تشيلنا شيل لأن لو شالتنا المية بتاعة النهر ده بتاع التعبان ده هتاخدنا على جهنم فعشان كده يقول ايه فأعانت الأرض المرأة المسيح لو المجد قال ايه لا في حدود لأنه لو تجربوا ولادي على الأرض بدون حدود مش هيستحملوا الشيطان وعمايله ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فم يعني إيه يعني كلنا عارفين يعني إيه مية الدنيا الشهوات المركز الفلوس أي حاجة من لغة الدنيا كلنا عارفين إن الأرض بتبلع المية دي مش كده يعني مين فينا مش فاهم إن المراكز والفلوس والعظمة والشهوات آخرها شوية تراب في قبر مش كده فالأرض تعيننا إنها بتبلع المية دي يعني إيه يعني ما أنتش محتاج مجهود كبير عشان تفهم إن المية دي لا فيها سعادة ولا فيها راحة ولا فيها سلام ولا فيها حب ولا فيها ما أنت فاهم ما هي الأرض مساعداك وكل اللي كانوا مراكز قبلنا بقوا شوية تراب وكل اللي كانوا أغنياء قبلنا بقوا شوية تراب وكل اللي تلذذوا بأجسادهم في الدنيا بقوا شوية تراب فأعانت الأرض المرأة فاهمين الفكرة؟ يعني الكنيسة عندها معونة طبيعية من الحياة الطبيعية عشان تستنتج وتكتشف أن المية بتاعت الدنيا دي ما تستاهلش كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا خلينا في المية مش بتاعت التنين عاوزين المية بتاعت الخروف فابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله دول بيعملوا ايه بيشربوا الماء الحي يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح يبقى التنين يتغاظ قوي لما يلاقيك بتشرب ماء حي تقف تصلي يتغاظ يتعفرت يقول لك التلفزيون والتليفون والدنيا وال... يلاقيك بتقرا الانجيل يتغاظ ليه بتشرب انت بالنسبه له بتشرب ماء حي فلازم يقدم لك على طول البديل المية بتاعت نهر الدنيا بقى اللي الأرض بتساعدك انك تعرف أخيرها كويس ندخل على 14 ثم نظرت رؤية جديدة كمان وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144 ألفا لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم دول المنتصرين تاني بس بمنظر تاني مسيح له المجد حواليه 12 في 12 في 1000 يعني ايه عهد قديم وعهد جديد واضرب في 1000 يعني بلا عدد قديسين وانبياء جديد وقديم واخدين بالكم بلا عدد بيعملوا ايه اللي حوالين المسيح واقفين فوق الجبل منتصرين سمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة فاكرين رؤية واحد كان صوت مين كان صوت المسيح تعالوا نشوف الصوت ده ايه وكصوت رعد عظيم وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم الله ده طلع صوت المية المرة دي مش صوت بس يسوع له المجد إنما صوت إيه التسبيح المستمر كأنه اختلط صوت المسيح كلام ربنا بصوت المرنمين والمسبحين فبقت حكاية مية مية مية معناته إيه لما ربنا يسوع قال في يوحنا سبعة قال كلمة دقيقة شوية قال من آمن بي تجري من بطنه أنهار يعني أنت ذاتك لما تشبع بربنا وكلمته أنت ذاتك تطلع مية يعني في الأول أنت بتشرب مية إنما بعد شوية أنت هتطلع مية تسقي الدنيا كلها يبقى التسبيح اللي خارج من القديسين معناها امتلأوا بروح ربنا فرحانين بربنا فهم كمان بيدلدقوا كلام حلو زي ربنا فبقى صوت ربنا اللي دخلهم طلع منهم أصوات مقدسة تسبيح وترنيم بالقيصارات إلى مدى الدهر يعني إشارة أخرى أن الماء الحي إن كان صوت ربنا في كلامه كمان وقفة التسبيح والترنيم عملية ارتواء يبقى لما بنقعد نسبح أو نصلي برضو احنا بنعمل ايه بنشرب مية مية بس مش بتاعة الدنيا عشان ما يبقاش الكلام نظر كيف نرتوي واحد صوت ربنا كلام ربنا اتنين نقعد نسبح ونصلي يبقى احنا كده شغالين على الماء الحي مظبوط يقول على الجماعة دول بالذات يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة حيوانات والشيوخ ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا المية أربعة واربعين ألف الذين اشتروا من الأرض يعني إيه إن ما كانش مدفوع ثمنهم ما يدخلوش لو ما كانش عندهم إيمان بالفداء بالمسيح له المجد ما يدخلوش لو ما كانوش يتعمدوا ما يدخلوش المكان ده لو ما كانوش مصروف عليهم من المسيح ما يوصلوش أبدا دول اشتروا من الأرض المسيح اشتراه هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء خلي بالكم النجاسة غير خالص العلاقة الزوجية النجاسة أقصد بها الزنا في الوقت ده كان في زنا كتير في العالم أول لأنهم أطهار لأن كان في مسيحيين ابتدوا يطلعوا بدعة في وقت يوحنا يقولوا فيها إيه الناس تعيش براحتها جسديا يعني يعيشوا في لخبطة ويعرفوا ربنا برضه فجت الملحوظة دي تؤكد إنه لا ما تخلطش الزنا والحياة النجاسة ما توصلش السماء أبدا هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب يبقى اللي بيوصلوا يسبحوا دول ناس بيحافظوا على حياتهم دول ناس سبعانين بكلمة ربنا دول متمسكين بالخلاص والفداء دول وشين ورا الخروف من ما يروح هؤلاء اشتروا من بين الناس بكورة لله والخروف في أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله رؤية 15 ثم رأيته عمال يشوف آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة سبعة ملائكة معهم السبع ضربات الأخيرة قربنا خلاص لأن بها أكمل غضب الله قبل النهاية تيجي ضربات ضربات ضربات عشان الناس تتوب وترجع قبل ما المسيح يجي وتقفل الحكاية الناس تتوب ورأيته كبحر من زجاج مختلط بنار والغالبين على الوحش وصورته على سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارات الله منظر غريب قوي كل اللي واقفين حوالين العرش واقفين على البحر الله فاكرين مين اللي وقف على البحر زمان بطرس مزيع مشي على البحر وخلاه يتمشى هو كمان على اتاري ربنا هيخلينا كلنا نتمشى على البحر بعد كده هذا البحر زجاجي بس يقول ايه مختلط بنار إشارة دقيقة قوي لأنه لما سألوا يوحنا تكونش أنت المسيح قال لهم لا لا لا أنا بعمتكم مية الذي يأتي بعدي يعمتكم بالروح القدس ها ونار يبقى دي إشارة المية دي المية دي خليط من الروح القدس والماء دي إشارة للمعمودية إن كل اللي داخلين السماء لازم يكونوا اتعمدوا واقفين على المية أساسهم المية بدايتهم المية ما كانش اتعمد يبقى ما وصلش والمية دي خارجة من العرش هنعرف بعد كده الماء الحي طالع من جنب المسيح ادانا السر ده ادانا الولادة الجديدة دي فكل دول منتصرين واقفين على البحر الزجاجي ده المختلط بالنار إشارة للماء الحي برضو وغالبين ايه على الوحش الشيطان وصورته واسمه وسمته يعني كل ما للشيطان هم ملهمش فيه يبقى حاجة تميز المنتصرين أو اللي بيشربوا الماء الحي إن ملهمش في الشر ملهمش في الكذب ملهمش في, في الدنيا وبعد كده يقول إيه ومعهم قيصرات الله دي احنا شفناها قبل كده وعمالين يمجدوا ربنا ويسبحوه يبقى تاني إشارة أخرى أن الماء الحي هو مية المعمودية اللي بدأت حياتنا الروحية يبقى تاني الماء الحي شفنا أنه كلمة ربنا صوت ربنا الماء الحي شفنا التسبيح والصلاة ماء حي هنا شفنا أن الماء الحي إشارة للمعمودية اللي هتشيلنا شيل وتدخلنا السنة نقف قدام العرش شوف حاجة كمان رؤية بقى إيه رؤية 21 ثم رأيت برضه احنا تلاحظوا ان احنا ايه باصين فوق على طول فوتنا كل الحاجات اللي تحت مش مش وش تحت خلينا فوق ثم رأيت سماء جديدة ما احنا قلنا 21 و22 دول في السماء خلاص مش هينزل تاني مش هيبص على الأرض تاني كله في السماء رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت خلاص راحت هو شاف الآخر خالص والبحر لا يوجد فيما بعد البحر دايما البحر العادي إشارة للدنيا إشارة للعالم وفي آية سفر الأمثال تقول كده الأشرار كالبحر دقيقة يعني فالبحر غير النهر النهر دايما إشارة للمسيح لأن النهر ما يعدى البحر عشان مالح غالبا إشارة للعالم لكن لما قال بقى مختلط بنار لا دي إشارة دقيقة عن عمل الروح القدس وكأنه نهر ضخم قوي فسماه بحر فالبحر لا يوجد فيما بعد خلاص مفيش سيرة الدنيا تاني وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجل عروسة نازلة كده تتزف العرس وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ده مسكن الله مع الناس ويسكن معهم يكونون له شعبا الله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح الله كل دمع من عيونهم دي كانت قبل كده هتيجي تاني يعني ربنا بيطمنهم كل اللي تعبوا هريحهم في السماء والموت لا يكون فيما بعد فيش سيرة تاني للموت خلاص السيرة دي تتقطع خالص في السماء وبالتالي لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت يبقى الحياة الأولى والأمور الأولى والدنيا الأولى كل ده خلص ماشي وقال الجالس على العرش مسيح يتكلم بقى ها أنا أصنع كل شيء جديد وقال لي قال له يوحنا اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة ثم قال لي قد تم يبقى تم المرة دي دخلنا السماء بقى وخلصت الدنيا بس لسه المية ما خلصتش أنا هو الألف والياء أنا هو البداية والنهاية ها أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا يعني ربنا يسوع العرض بتاعه من الأول للآخر يا جماعة اللي عطشان يجي ده ببلاش ده الحكاية ببلاش نفس يوحنا سبعة لما وقف في الهيكل بيقول في اليوناني صرخة مكتوبة هنا في يوحنا سبعة نادى إنها في اللغة صرخة مرة دي بصوت عالي جدا إن عطش أحد فليقبل إليه ويشرب من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي قال هذا عن الروح فربنا يسوع له المجد عمال ينادي يا ناس العطشان يجي يلحق قبل ما الحكاية تخلص ده الحكاية ببلاش ربنا بيعرض الماء الحي ببلاش هو حد فيكم بيدفع تبن انه يصلي ولا يتناول ولا يتمتع بالانجيل ولا يسبح ما كله ببلاش انا اعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا من يغلب يرث كل شيء واكون له الها وهو يكون لي ابنا طب ما هتقول ما احنا دلوقتي اولاد الله اه بس احنا اولاد الله بس مش مستمتعين بيها كفايه طول ما لسه راكبين الجسد التعبان ده اللي بيمرض ويعيا ويغلط مش باين علينا مجد اولاد الله امتى نتمجد السماء كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه ففي السنة بقى يقول دول ولادي طلعوا كلهم منورين بقى قديسين بقى وحاجة محترمة انما دلوقتي احنا مش باين علينا المجد احنا واخدين البنوة لكن مش مستمتعين بيها كفاية بسبب الجسد الضعيف اما بقى الناحية التانية بقى اللي ما شربوش الماء الحي واللي ما دوروش عليه واللي ما عطشوش للماء الحي الخائفون وغير المؤمنين والرجسون الخائفون يقصد اللي خاف وارتد اللي خاف وانكر المسيح مش اي خوف عشان كده ربطها بغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة حاجة تخوف فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني دول بقى ملهمش حاجة خلاص ملهمش قيامة ده موت تاني ده موت أبدي ملوش آخر آخر إصحاح بقى رؤية 22 وأراني آخر رؤية بقى فبيقول المسيح فرجني على آخر منظر بقى وأراني نهرا صافيا من ماء حياة شوفوا الكتاب ماشي معانا من الأول للآخر على المية آخر إصحاح بيجيب سيرة المية برضه عشان هو ده طعم الحياة الروحية ده طعم الحياة الأبدية دي الأبدية اللي احنا بنجري وراها من دلوقتي أراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور فاكرين المنظر بتاع رؤية 15 هو البحر الزجاجي هو نفسه هو نفسه بس خارج من عرش الله خارجا من عرش الله يبقى دايما المية طالعة من فين من الخروف من عرش الله والخروف عشان كده الآباء قالوا معنى جميل قوي قالوا الكنيسة اتولدت من جنب المسيح أصل آدم لما نام صحي لقى حواء طلعت من جنبه فاكرين الحكاية دي خد ضلع من جنب آدم وعمل حواء فالمسيح لما نام على الصليب خرج منه دم وماء اتولدت الكنيسة الكنيسة اتولدت بالماء الحي معمودية وبالدم بتاع الإفخارستية الكنيسة عايشة على دول فكما خرجت حواء من جنب آدم حين نام خرجت الكنيسة من جنب المسيح حين نام بالماء والدم فحياتها بدول حياتنا بدول في الماء والدم يعني اللي ما تعملش ضيع كل حاجة واللي ما بيتناولش مضيع كل حاجة فبيقول أراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور طبعا مية ربنا نقية جدا يعني إيه لا يمكن تكون فيها خطية ولا شوائب عشان كده اللمعان ده أو حتة الزجاجة إشارة للنقاوة الحياة الروحية كل شوية تخليك أكثر نقاوة خارجا من عرش الله ومن الخروف في وسط سوقها ودخل المدينة خلاص المدينة كانت نازلة بتتزفر من السماء رؤية 21 دلوقتي ودخل المدينة فقعد يتفرج بقى بيفسحوه جوه السماء جوه الملكوت وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة يبقى على النهر طلع أشجار الأشجار دي كلها اسمها أشجار حياة تصنع اثنة عشر ثمرة وتعطي كل شهر ثمرة وورق الشجرة لشفاء الأمم تفكركم بالمزمور الأولاني اللي نقوله في باكر دايما طوبى للرجل الذي لم يسلك في من مثل الشجرة المغروسة على مجاري الماء التي تعطي ثمرها في حينه وورقها هي دي يبقى السماء مليانة أشجار عبارة عن إيه الأشجار عبارة عن إيه أم بنطونيوس ومارجرجس والست دميانة كل دول أشجار مغروسة على المسيح شاربين المية تمام طالعين بقى إيه أشكال والوان من هنا ومن هنا تبتدي تلاقي شهداء تلاقي غير معترفين تلاقي رسل تلاقي أبرار على كل نوع بس كلهم فيهم حقيقة واحدة ستاندرد إن هم أشجار مغروسة عند مجاري المياه يعني قوتهم مش ذاتهم إنما المية الحية اللي دخلاهم هي اللي مخلياهم كده في ثمر ورق الشجرة شوفوا سيرة بابا كرولوس بتوب الناس ورق الشجرة لشفاء الأمم فاهمين ازاي؟ سيرة أنبا أنطونيوس عدلت حياة أغسطينوس سيرة القديسين والشهداء بتخلي الناس تتعدل وتخف من اللي هي فيها ورق الشجرة بس يعني مش بس حتى الثمر السيرة العطرة بتاعته بتخلي الدنيا كلها تتغير ولا تكون لعنة فيما بعد وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمون وهم ينظرون وجهه واسمه على جباههم منور كده الختم بقى الروح القدس ده ختم هنا كل واحد فيكم مكتوب عليه باسم الآب والابن على جبهته بس الملائكة شايفه احنا عاوزين نظارات من نوع تاني ولا يكون ليل ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين آخر حاجة نسمع بقى كلمة المسيح الأخيرة خالص عدد 16 رؤية 22 16 أنا يسوع آخر كلمة هيقولها في الكتاب كله أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس أنا حكيت لكم كل حاجة أنا الأصل وأنا ذرية داود يعني أنا ابن داود أنا أصل داود أنا إله داود طب وأنا ابن داود قال أنت هتلخبطنا لا ما احنا فاهمينها دي أصل داود يعني هو خالق داود لاهوتيا وابن داود ذرية داود ناسوتيا طبعا أنا ابن داود بالجسد وأصل داود بال- باللاهوت كوكب الصبح المنير يعني أنا هو النور الحقيقي كوكب المنير يعني أنا أصل النور في الدنيا أنا النور الحقيقي والروح والعروس يقولان تعال يعني إيه هتفضل الرسالة إيه الروح القدس بيقول للناس إيه تعالوا العروس اللي هي مين الكنيسة الكنيسة شغلتها تقول إيه يا ناس تعالوا طب تعالوا على إيه ومن يسمع فليقل تعالى واللي يسمع كمان هيقول تعالى يعني الروح والعروس شغلتهم يقولوا تعالى واللي هيسمع وهيجي هيقول للي بعده على طول تعالى على فين ومن يعطش فليأتي ومن يريد فليأخذ ماء حياة مجانا فاهمنا؟ يعني كل واحد بيقول للتاني تعالى تعالى على ايه عندنا ماء حياة ببلاش ماء الحياة يطلع منك يا- مجاري ما- مية يفيض فيه ينابيع ماء حي وينبع إلى حياة أبدية وبلاش هو في عرض أحلى من كده فشغلانة الكنيسة تقول تعالى وشغلانة كل واحد يسمع تعالى يقول له اللي وراه إيه تعالى على فين على ينبوع الماء الحي إن عطش أحد ومن يريد فليأخذ ماء حياة مجانا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد